السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سلطة خضراء عندنا النهاردة الحقيقة بعد هذه الافتتاحية فقرتين فقرة الأولى هنستكمل فيها إن شاء الله موضوع الشجاعة اتكلمنا في اللقاء الماضي عن أهمية الشجاعة آه، صور الشجاعة كلمات عن الشجاعة وقد إيه إحنا لازم نتحلى بهذه الصفة في حياتنا لأن حياتنا هتتغير تماما بهذه الصفة الشجاعة هي طريق النجاح الشجاعة هي طريق الثقة الشجاعة هي طريق الإبداع الشجاعة هي طريق كل الفضائل لا يمكن أن تتحلى بفضيلة من الفضائل دون أن تكون شجاعا أو قل لا يمكن أن تصل بفضيلة من الفضائل إلى قمة الالتزام بها ما لم تتحلى بالشجاعة الشجاعة يا جماعة الحقيقة صفة زي ما قالوا هي أصل الفضائل إذا أردت أن تكون واثقا إذا أردت أن تكون ناجحا إذا أردت أن تكون اجتماعيا إذا أردت أن تكون قائدا إذا أردت أن تكون مبدعا إذا أردت إذا أردت إذا أردت فلا بد أن تكون في البداية شجاعا تمتلك شجاعة إبداء الرأي شجاعة الفكر شجاعة الطرح شجاعة الحوار ش- شجاعة النقاش شجاعة مواجهة المخاطر شجاعة الإقبال على أفكار جديدة تنفيذ أفكار جديدة أعمال جديدة لابد أن تكون شجاعا وإلا فلن تحقق نجاحات كبيرة واتكلمنا قلنا كلمات عنها قلنا صورها ايه صور الشجاعة المختلفة النهاردة الحقيقة هنجاوب على سؤال مهم جدا جدا جدا كيف نكون شجعانا ماشي شجاعة حلوة الشجاعة مهمة ازاي انا اكون شخص شجاع وهنقدم مجموعة من النماذج السريعة جدا جدا جدا اللي لكن مهمة جدا عشان نعرف ازاي في مواقف شجاعة مش بس بتفيدنا احنا لا ده ممكن تغير من وجه التاريخ بالكامل ممكن مواقف تؤثر تأثير كبير جدا في الحياة ككل هنقول بعض المواقف اللي حصلت وهنقول ازاي احنا بمواقفنا وبشجاعتنا ممكن نغير من شكل حياتنا وحياة الآخرين بشكل نهائي وبشكل كبير دي الحقيقة الفقرة الأولى فقرة مهمة جدا يا ريت تركزوا معانا هنقول برضو معاها بعض الكلمات عن الشجاعة هنعيد بسرعة صور الشجاعة عشان لعل ان دي تكون حلقة طريق لينا ان شاء الله ان احنا نكون بعدها بالفعل شجعانا بحق ثم الفقرة التالية ليها هتكون الفقرة المعتادة اللي بنستقبل فيها اتصالات حضراتكم مشاركات حضراتكم آراء حضراتكم أي أسئلة بترد في خاطر حضراتكم عشان نرد عليها مع بعض إن شاء الله بنفكر حضراتكم برضو بصفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء شاركونا بآرائكم بمقترحاتكم بأي شيء عشان نتواصل مع بعض إن شاء الله سواء من خلال الصفحة أو من خلال البرنامج إن شاء الله النهاردة هنستكمل حديثنا عن الشجاعة هنطلع مع بعض فاصل ثم إن شاء الله نرجع بعد هذا الفاصل عشان نبدأ فقرتنا الأولى إن شاء الله فانتظرونا أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركن إلى الدنيا أهلا ومرحبا بكم في البداية خلونا نعيش مجموعة مواقف عشان نقدر نشوف فعلا إزاي الشجاعة بتأثر تأثير كبير جدا في حياتنا وربما في تاريخ وحياة الآخرين تعالوا نشوف نموذج في غزوة بدر غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكان وقف فيه ماشي خلاص ده المكان اللي احنا هنشتغل منه الحباب بن المنذر يبص على المكان يلاقيه مش مناسب انا شايف ان في مكان احسن من كده كان ممكن الحباب في هذا الموقف يسكت يسكت ده النبي انا هروح اقول للنبي لا ما ما فيش داعي وبعدين اكيد هو يعني اكيد هو شايف كويس ما احنا احيانا يا جماعه بنختلق لنفسنا اسباب عدم التحلي بالشجاعه لا ما هو اكيد ده كويس أيوة، هو يعني ما ده زي ده لا عمر ما ده بيكون زي ده عمره ما بيكون زيه الحباب بن المنذر يلاقي المكان مش هو يروح للنبي صلى الله عليه وسلم وبأدب شديد جدا جدا جدا يسأله ما في حاجة من اتنين إما إن ده وحي من ربنا فخلاص وإما إن دوت مش وحي فنتكلم بقى إحنا طبعا في العصر الحالي ما فيش وحي فنقدر نتكلم فراح له يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هي الحرب والرأي والمكيدة انت المنزل, المنزل ده المكان اللي انت اخترته ده ده وحي من السماء فنسكت وخلاص يبقى ده اكيد الصح لانه من عند الله ولا ده تفكير ورأي و- ومكيدة فانت اللي مختاره قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال الحباب فإن هذا ليس بمنزل المنزل اللي حضرتك اخترته ده اللي م- مش هو المنزل المناسب ثم يتحدث الحباب ويختار الموضع المناسب شوفوا الشجاعة بقى من الحباب لكن الشجاعة الأكبر كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشجاعة يا جماعة مش فقط إن إحنا نقول أو إن إحنا نتكلم لكن الشجاعة كمان إن إحنا نتقبل الحق حتى لو كان مخالفا لرأينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اختار المكان ممكن واحد يفكر بقى يعني إيه أظهر قدام الجنود ما أحسنتش اختيار المكان لا ليس النبي هو من يفكر بذلك لأن أشجع الخلق كان النبي صلى الله عليه وسلم فالحباب كان شجاعا بأن هو يقول النبي فإن هذا ليس بمنزل عايزين نغيره والنبي كان شجاعا حينما تقبل نصي... حينما تقبل نصيحة الحباب وغير المكان الذي نزل به وكان لتغيير المكان أحد العوامل التي جعلها المولى سبحانه وتعالى سببا من أسباب النصر تخيلوا بقى الشجاعة تخيلوا لو الحباب ده ما تحلاش بالشجاعة وفضلوا واقفين في مكان مش مناسب صحيح النصر من عند الله في كل الأحوال لكن في النهاية دي أسباب أسباب لابد إن احنا نأخذ بيها حتى نصل إلى النصر تخيلوا لو كان الحباب لم يتحلى بشجاعة إن هو يروح ويبدي رأيه أو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلى بشجاعة تقبل الرأي لكن في نفس الوقت نركز في نقطة مهمة جدا أنت شايف حد عمل حاجة غلط أيا كان بقى هنتكلم على مستوانا احنا البشري كده واحنا مع بعض أنت شايف حد حاجة عمل حاجة غلط ورايح هتكلمه شوفوا الأسلوب بتاع الحباب طبعا مش هتقول له من عندي لكن شوفوا الأدب أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هي الحرب والرأي والمكيد نفس الكلام حضرتك شايف الرأي حضرتك دوت أنا ليا وجهة نظر فيه ممكن أقولها ممكن نتناقش فيها وخاصة لما تكون بتكلم حد أكبر منك سن مش إيه اللي أنت عامله ده هو ده مكان إيه يا جماعة في إيه لا ليس الأمر كذلك ده موقف شوفوا إزاي إحنا بنحكي لحد النهاردة موقف شجاعة للحباب نح- نحكي حتى الآن في هذا الموقف صورة أخرى من صور الشجاعة احنا هنع- هنعرج في المواقف سريعا كده كل موقف من دول الحقيقه يستحق حلقه كامله نستخرج دروسه لكن احنا بنعرج سريعا على صور مختلفه من صور الشجاعه عشان نعرف قد ايه الشجاعه بتغير في الحياه سعد بن ابي وقاص اسلم دخل في الاسلام إيه، امه لا تقبل باسلامه ف وكان هو شديد البر بامه يعني كان بر بشده بامه فامه إيه، قالت له انا هت- هت- هنقطع عن الاكل حتى يعيرك الناس بانك قتلت امك يعني انا هبطل اكل خالص مش هاكل فبالتالي الناس يعيروك بانك قتلت امك وانا هبطل اكل ومش هاكل هنا في شجاعه امام المخالفه يعني انت بتعمل حاجه صح بتعمل تصرف صح وغيرك عايز يردك عن هذا التصرف الصح كان يمكن هو يستجيب لضغط امه باي شكل لكن سعد يقول لها جمله غايه في الجمال يقول لها تعلمين يا امي انه لو كانت لي مئة نفس فخرجت نفسا لو كانت لك انت لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن هذا الامر فكلي او لا تاكلي شوف الثبات شوف الثبات امام المخالف بس في نفس الوقت ثبات بادب شوف الجمله جملة واضحة ومحددة ودقيقة على فكرة الشجاع يا جماعة من الشجاعة أن يحسن اختيار كلماته الشجاعة معلش في لفظ مش هبهبة مش صوت عالي مش خناقة لا الشجاعة أن تقول ما عندك وأنت في ثقة واطمئنان ورضا تتنرفز ليه القوي هو من يفقد اعصابه يعني القوي هو من لا يفقد اعصابه انت صح وعلى الحق هتتوتر ليه وتقلق ليه انت بهدوء شديد جدا جدا جدا بتتكلم خلاص سيدنا سعد تعلمين يا امي انه لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن هذا الامر فكلي او لا تاكلي تعمل ايه امه تاكل كلت خلاص ما يعني هي الفكره كلها انا بمارس عليك ضغط وعلى فكره كل دايما كده يا جماعه حد بيمارس عليك ضغط لحد ما بيجيب اخرك والله حد مثلا عايزك تبقى سيء زيه بيعمل هو تصرف ما خطأ فبيضغط عليك ما تيجي معانا ما نعمل كذا ما نعملش مرة بيلاقيك لو لقى منك ميل للاستجابة بيزود في الضغط حتى تستجيب لكن لو لقى منك حسم من البداية مش حسم بس حسم وثقة بما تفعل ورضا بما تفعل ورفع رأسك لأعلى فرحا بما تفعل هيسكت ويبتعد لكن لو لقى منك ميل او لقى حاسس ان انت نا- حاسس ان ناقصك حاجه او لقى من تحت لتحت كده عمال تبص له بنظرات اعجاب وعلى فكره ده للاسف بيحصل يا جماعه واحد يكون بيعمل الصح واحد بيرتكب معصيه ما او خطا ما بس في ليه بريق كده ما في ما في اخطاء ليها بريق فهو من تحت لتحت عمال يبص له يعني مدي له احساس ان هو معجب بيه او هو ناقصه حاجه يعني بتعجب بايه انه يرتكب خطا معجب بايه واد ده قروش وبتاع مش عارف ايه ده يعني يعني ده, ده يستحق الاشفاق مش يستحق الاعجاب يستحق ان تشفق عليه لكن فهو لما يحس منك بده يبقى انت حاسس انك اقل منه واضعف منه فبالتالي يضغط عليك حتى تصبح مثله لكن لما يجد عندك عزه لما يجدك رافع رأسك لفوق لما يجدك عندك رضا بما تفعل لما يكون لك- يجد انك بتقبل ما تفعل وسعيد بما تفعل خلاص آه خلاص زي ما حصل مع ام سعد ف- فاكلت يعني خلاص بقى مفيش فايده ناكل بقى الموضوع انتهى عند هذا الحد ده نوع من انواع الشجاعه مع الادب مع الادب مع الادب موقف ثالث ناخد بقى مواقف القتال وانا هاخد موقفين متشابهين ابو دجانه ابو دجانه وحياه ابو دجانه بيعلمنا حاجه نستطيع ان ناخذ منها درسا في الشجاعه ابو دجانه احد المقاتلين احد الابطال المغاوير كان شجاعا وكان له عصابه حمراء لما كان بيخرج للقتال كان بيربط راسه بيها وكانه يحفز نفسه بها واحنا دايما يا جماعه بنقول ان من عوامل الشجاعه ان يبقى لنا محفزات ممكن المحفزات تكون كلمة بنقولها لنفسنا بنشجع نفسنا بيها ممكن تكون شخص بنكلمه يشجعنا ممكن تكون شيء بنرتديه أو حركة بنعملها المهم إن إحنا نكسب أنفسنا الشجاعة وعشان كده دايما تلاقوا يا جماعه في الحروب او حتى في ال- في الجماعات المختلفه في شعارات او اشارات ليهم الاشارات دي كنوع من انواع التحميس بيحمسوا نفسهم بيها ويشجعوا نفسهم بيها فكان ابو دجانه عنده عصابه حمراء كان دايما ي- يمسكها ويربطها وخلاص لما جه في غزوه احد النبي صلى الله عليه وسلم قال كان معاه سيف فقال من ياخذ هذا السيف بحقه مين ياخد السيف ده بحقه وبرضه ان الشجاعه مش تهور ابو دجانه فارس وبطل لكن ما ما قالش انا وخلاص يعني خد وخلاص لا الشجاعه ليست تهور الشجاعه انك تعرف المطلوب وتعلم انك قادر عليه يخرج ابو دجانه ويساله وما حقه يا رسول الله ايه حق ده قال ان تقاتل به حتى ينسني تفضل تقاتل به لحد ما يتني بين ايديك فاخذه ابو دجانه وطلع على الفرس بتاعه وبدأ يتبختر بفرسه فقال النبي إنها مشى يبغضها الله إلا في هذا الموطن يعني لما تكون أمام الناس اللي هم ال- الكافرين أو الناس المحاربين ليك أو غيره يجوز ليك أنك أنت تتبختر أمامهم لتبث الرعب في قلوبهم إنها مشى يبغضها الله إلا في هذا الموضع شوفوا الشجاعة شجاعة المواجهة أيا كانت المواجهة مش لازم المواجهة تبقى حرب ممكن المواجهة تكون في أي صورة المهم إنك تواجه فحتى وانت بتواجه ممكن من العناصر المعينة على المواجهة أن تجد لك ما يشجعك على المواجهة نفس الكلام كان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله تخيل تخيل شوف الصفة شوف شجاعته وصلته إن هو ياخد أي صفة أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب حمزة برضو كان عنده ريشة نعامة حمراء كده بيضعها في صدره كأنه بيعلن للناس أنا هو الجدع بقى يجي أنا أسد الله وأسد رسوله فالجدع يطلع لي يوريني نفسه أنا هو عشان كده كانوا دايما يسالوا الناس اللي ما كانوش يعرفوه من هذا الذي يضع الريشه فلما قال لهم حمزه قالوا هذا الذي فعل بنا الافاعيل ده اللي بهدلنا زي ما بيقولوا يعني شوف شجا- شجاعه المواجهه شجاعه انك تواجه دون خوف وشجاعه انك تدخل اي مواجهه ايا كان نوع فدي كانت شجاعه شجاعه في القتال من انواع الشجاعه الجميله جدا جدا جدا شجاعه مصعب بن عمير مصعب بن عمير نزل المدينه اولا دي لوحدها شجاعه انت رايح لوحدك وما انتش نبي طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرك لكنه نبي لكن انت النهارده رايح لوحدك وطبعا ده لا يقلل من شجاعه النبي في مواجهه تخيلوا النبي وهو بيواجه اهل قريش كلهم تخيلوا النبي وهو بيصعد على الصفا يقول لهم ان هو رسول الله اليهم تخيلوا شوفوا شده الموقف وانت بتخاطب ناس مش ممكن يسمعوا لك في هذا الامر شوف الشجاعه قد ايه وانت بتقدم للناس لوحدك بمفردك هذا الامر شوفوا قمة الشجاعة واصلة لحد فين لما يخرج مصعب بن عمير النبي صلى الله عليه وسلم يرسله إلى المدينة شوفوا الشجاعة إنه يقبل إنه يخرج مع عدد قليل جدا جدا من الأنصار اللي هم أسلموا عشان يروح يدعو أهل المدينة للإسلام وقد يواجه هناك ما يواجه من أهل المدينة بحسب أي أحد يفكر في هذا الأمر يذهب مصعب دون قلق دون توتر دون خوف ويبدأ في دعوة أهل المدينة إلى الإسلام وتخيل موقف تاني يروح لأسيد بن حضير سيد قومه رايح له متشتما متوعدا وامشوا من هنا وما تسمعوناش كلامكم شوفوا الكلام موقف يخلق عند الناس حاجة من اتنين بعض الناس تخاف وتتوتر وتقلق طب ماشي ما تزعلش احنا هنبعد الورد الناس يعملوا كده يا عم نؤسر السلامه وابعد عن الموقف ده واحد تاني ينفعل فيه ايه ده انا جاي لكم بالخير ده ح- لكن مصعب بن عمير يهدأ تماما تماما تماما ويقول له أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره يا إيه يا عم ده أنت بتتهدد و... لكن شوفوا الثقة شوفوا شجاعة مواجهة الموقف الصعب ده شوفوا شجاعة الإقناع ما هو الإقناع نفسه بيحتاج شجاعة وثقة شوفوا شجاعة الإقناع والثقة ببساطة لا توتر ولا انهار ولا خاف وفي نفس الوقت ما قبحش وما وما قلقش وانا صاحب الحق فلازم اعمل واعمل واعمل لا لا لا لا, لا. في اسلوب تاني خالص خالص انت معاك الحق فانت هادي انت شجاع فانت هادي انت مقنع فانت هادي فبالتالي يرد رد هادئ جدا جدا جدا او تجلس فتسمع فان كان خيرا قبلته وان كان شرا كففنا عنك ما تكره أسيد بن حضير أمام قوة المنطق وعزوبة الحديث وشجاعة الموقف لا يملك غير أنه يضع حربته ويقول له أنصفت ويجلس فيسمع ويسلم أسيد بن حضير وبعده سعد بن معاذ وبعده قبيلة سعد بن معاذ حتى لا يبقى بيت في المدينة إلا وفيه أحد أسلم بفضل مصعب بن عمير وشجاعته وجرأته وحلاوة منطقه وعذوبة حديثه موقف آخر للشجاعة عشان الواحد ما يعتقدش ان الشجاعة لازم انت تبقى داخل على الموقف بشجاعة كده وارد انك تكون شخص اصلا في موقف ما انتش شجاع بس لابد ان تواجه فبتتحلى بالشجاعة في الاحزاب غزوة الاحزاب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة مين يروح للمشركين دول في مكانهم تخيل في مكانهم ويجي لي بخبرهم يبقى رفيقي في الجنة أس. موقف صعب ال- ال- الموقف صعب جدا الجو سيء جدا العدد بتاع المشركين كبير جدا يعني الأمر كان شديد الصعوبة فلا أحد من المت- من المسلمين يتحرك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفه هو خايف ولا لأ؟ عشان بس ما حدش يعتقد ان الشجاعه تعني عدم الخوف هو خايف لدرجه الرعب يعني شوف الموقف يصل لدرجه الرعب ورغم ذلك مجرد ما جه الامر ممكن ممكن يكون الامر امر من الله احنا عارفينه في كل زمان ومكان ممكن يكون موقف يستدعي المواجهه ما هو- احنا بنعتبر ان الموقف الذي يستدعي المواجهه يمثل امر قوم الموقف ده لازم تقوم فيه ما ينفعش تسكت ما ينفعش تقعد ما ينفعش ما تتحركش ما ينفعش ما تتكلم لازم تقوم قم يا حذيفه فقام حذيفه وأدى المهمة على أكمل وجه شجاعة التنفيذ ده نوع من أنواع الشجاعة يا جماعة يعني ممكن ما بقاش أنا حاسس إن أنا داخل على الموقف خايف ما تخاف إيه المشكلة المشكلة هي أن يمنعك الخوف عن الفعل طالما أن الخوف لا يمنعك عن الفعل يبقى أنت شجاع حتى لو داخل مرعوب من جوه مش مشكلة هتجد إن الخوف ده مع الوقت بينتهي كل المخترعين كل المخترعين أو معظمهم قوبلوا برفض واستنكار في البداية ليه؟ لأنه عن بيقدم شيء جديد بيقدم فكرة جديدة بيقدم رأي جديد بيقدم عمل جديد فبالتالي بيواجه بالرفض لو كان كل واحد فيهم امتنع عن تقديم الفكرة الجديدة أو تجربة الشيء الجديد خوفا من رفض الناس لما يقول أو خوفا لانتقاد الناس له كانت إيه المحصلة؟ كانت المحصلة أن كل الاختراعات اللي احنا بنستمتع بيها دلوقتي لم تكن لتتواجد ليه؟ لأن أصحابها ما كانش عندهم شجاعة خافوا من رأي الناس خافوا من الفشل ما هو أنت قدامك كذا حاجة وأنت بتعمل شيء جديد الناس ترفضه الناس تنتقده أو أن هو نفسه يفشل لكنهم كانوا شجعانا لم يخافوا من الفشل كانوا شجعانا لم يخافوا من رد فعل الآخرين كانوا شجعانا لم يخافوا من تجربة شيء جديد ففعلوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه قلنا لو شفنا كل العلماء اللي في حياتنا لم يمتلكوا هذه الشجاعة الكافية بالتالي ما كنا وصلنا إلى كل ما نحن فيه من نهضة في الوقت الحالي تخيلوا يا جماعة شوفوا الحقيقة لو قعدنا نتكلم عن مواقف هتتعجبوا يا جماعة لو لو تأملنا كل موقف إبداعي في الحياة هنجد إن في مساحة شجاعة سبحان الله أي موقف إبداعي مفيش حد بيبدع في حاجة أو بينجح في حاجة إلا وهنلاقي شجاعة في الأمر شجاعة المواجهة شجاعة عدم الخوف من الفشل شجاعة عدم الخوف من رد فعل الآخرين شجاعة عدم الخوف من تقديم ش- شيء جديد شجاعة مواجهة أي شيء في الحياة بدون شجاعة المخاطرة بتجربة بتجربة شيء جديد ما عندوش قلق إن هو يخاطر بتجربة شيء جديد هنجد كل حاجة في الدنيا فيها مساحة من الشجاعة حتى اللي بيروح يدرس بحاجة يحضر حاجة يحفظ حاجة كله بيحتاج شجاعة شجاعة انه يتخذ قرار انه يعمل ده ثم شجاعة تنفيذ القرار دي شجاعة اتخاذ القرار يحتاج شجاعة ثم تنفيذه يحتاج شجاعة الشجاعة الشجاعة الشجاعة الشجاعة هي سلم تتسلقه كل الفضائل السلم اللي تصعد عليه كل الفضائل هو الشجاعة الشجاعة هي ليست مجرد فضيلة من الفضائل إنما هي الفضيلة التي تجعل كل الفضائل الأخرى ممكنة الشجاعة تجعلك حيا مش ميت الخوف بيموت كل شوية ميت ميت لا لا لا الشجاعة تجعلك حيا كن شجاعا لتحيا كن شجاعا لتحيا طب أنا مش شجاع الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أهمية الشجاعة و- و- وإن كل حاجات طيبة أصلها الشجاعة طب أنا مش شجاع أعمل إيه حتى اصبح شجاعا اولا ثق ان الشجاعه ليست صفه جبليه يعني ما انتش مولود بيها ما فيش واحد اتولد شجاع وواحد ما اتولدش شجاع فبالتالي الشجاعه صفه يمكن ان تكتسب ده رقم واحد عشان ما حدش يقول لي انا اتولدت كده حتى لو كنت تربيت على الخوف وده للاسف موجود بعض الاباء ربوا ابنائهم على الخوف والجبن حتى لو اتربيت على كده برضو أنت قادر على التغيير دي رقم واحد أن نثق في قدرتنا على التحلي بهذه الصفة وأن نعلم أنها صفة ليست صفة جبلية وإنما صفة مكتسبة نستطيع اكتسابها وأن نتوقف عن اختلاق الأعذار أصلا أنا تربيتي كده أصلا أنا حصل كذا لا لا انسى كل ده أنت النهاردة بتتحمل مسؤوليتك أو أنت بتتحملي مسؤوليتك فإن شاء الله هنكون شجعان اتنين حدد مخاوفك بالظبط بقى تعال نحدد أنا ما ببقاش شجاع في المواقف واحد اتنين تلاتة لما بيطلب مني الكلام لما بيبقى عندي امتحان بتوتر او ما بقاش مركز لما حد بيختلف معايا في الراي ما بقدرش ارد حدد بقى بخاف من الضلمه بخاف من كذا حدد الحاجات اللي انت بتخاف منها او المناطق اللي انت عايز تكون فيها شجاع يعني هتحدد المناطق اللي انت ما بتتحلاش فيها بالشجاعه او المناطق اللي انت نفسك تكون فيها شجاع وتعالى نكتبها بوضوح بقى خلينا محددين نشتغل بشكل محدد ونحدد المواقف دي بشكل نكتبها قدامنا كده احتفظ بمخاوفك يعني انت قلت الحاجات اللي بتخاف اهو ما تقعدش بقى كل ما تقعد تتكلم مع حد اصلا انا بخاف من كذا وبخاف من كذا وبخاف من كذا وبخاف من... لا خوفك اللي خوفك كلامك كتير عن اللي انت بتخافه هيزود خوفك بالعكس هيخلي الاخرين كمان عناصر مساعده ليك على الخوف اح... خلاص اركن بقى على جنب احتفظ ده بينك وبين نفسك ما تقولوش الا لو بتقوله لحد عشان يساعدك وانت تثق انه هيساعدك ما تقولوش مجرد الفضفضه لا قوله لحد تثق انه هيساعدك عشان تسمع رايه تعمل ايه احتفظ بمخاوفك لنفسك ولكن شارك شجاعتك مع الاخرين خلاص حددنا ما بلاش نتكلم مع حد نيجي للخطوة الثالثة بقى ودي مهمة جدا واجه ما تخشاه أو افعل ما تتمناه الحاجة اللي أنت خايف منها قلنا الجملة دي كتير قوي وهنفضل نقولها إيه الحاجة اللي أنا خايف منها خايف إن أنا ما, ما, ما بتكلمش بخاف إن أنا أتكلم قدام الناس هتكلم بخاف إن أنا آه، النور يبقى مطفي هطفيه بخاف إن كذا كذا هعمله واجه ما تخشاه واجه ما والله يا جماعة معظم مخاوفنا ليس لها أصل ومعظم مخاوفنا بتنتهي بمجرد لحظة مواجهة سريعة مجرد ما أنا واجه مرة ببص ألاقي الخوف ده بيتلاشى بسهولة جدا لكن هي مرة مرتين وببص ألاقي الدنيا بتتغير تماما واجه ما تخشاه أو افعل ما تتمناه الحاجة اللي أنت كنت بتتمنى إنك تفعلها كصورة من صور الشجاعة اعملها هعملها أنا النهاردة عايز أعمل العمل ده أنا نفسي أقوم هفترض أنا نفسي أقوم أصلي صلاة الفجر نفسي بس ما بقدرش لا ثق في نفسك بقى وتشجع وقوم هنام ساعتين ثلاثة لا هقوم مهما حصل أنا إن شاء الله هقوم خ- خلصت خلصت أنا همتلك الشجاعة لتنفيذ ما أتمنى تنفيذه أنا هقعد هقعد لحد إمتى أتمنى ولا أفعل هقعد لحد إمتى أمتلك شجاعة الحلم ولا أمتلك شجاعة تحقيق الحلم يعني أنا بحلم ماشي وبعدين وبعدين عايزين نمتلك بقى شجاعة تحقيق هذا الحلم إيه الحاجة اللي أنت بتحلم تعملها وبالتالي أنت ما بتعملهاش لابد أن نفعلها إن شاء الله هنستكمل خطواتنا للتحلي بالشجاعة لكن بعد ما نطلع مع بعض فاصل صغير ونرجع فانتظرونا
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله وانتصري ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على رزق كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل رزق كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت عبوة تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 4 37 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر
والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر نأبها شرون يحفظنا أهلا ومرحبا بكم كيف تكون شجاعا هنستكمل هذه النقطة إن شاء الله وبعدها مباشرة في هذه الفقرة هنبدأ نستقبل اتصالات حضراتكم يعني اللي حابين يتواصلوا معنا ممكن يبدأوا يحاولوا يوصلوا لنا من دلوقتي بحيث مجرد ما ننتهي إن شاء الله من كيف تكون شجاعا هنبدأ بإذن الله في تلقي اتصالات ومشاركات حضراتكم قلنا أكتر من نقطة في كيف تكون شجاعا رقم واحد حدد مخاوفك التي تخافها أو المواقف التي تتمنى فعلها إيه الصورة كده اللي أنت نفسك تشوفها وأنت شجاع نفسك تكون بتعمل إيه أو إيه المخاوف اللي أنت عايز تتخلص منها اتنين ثق في قدرتك على تخطي هذه المخاوف أو التحلي بهذه الشجاعة ثلاثة احتفظ بمخاوفك خلاص مش هحكي مع حد إلا إذا كان هيساعدني واجه ما تخشاه وافعل ما تتمناه الحاجة اللي أنت بتتمنى فعلها من فترة وما عملتهاش خلاص وقت التمني انتهى نحن في وقت الفعل فأنا هفعل خلاص انتهى الأمر لا بقى مخاوف ولا حسابات ولا أصل لو عملت كذا هيبقى كذا أنا هعمل هو ده صح ولابد أنه يتنفذ فأنا هنفذه إيه اللي أنا بخاف منه هواجهه واجه ما تخشاه وافعل ما تتمناه في نقطة مهمة جدا وانت بتعمل ده وانت بتبدأ لا تخف من الفشل اصلا طب انا لو عملت وفشلت طب لو عملت وما عجبش الناس كل ده مش مهم افعل وهتتعلم حتى لو فشلت هتتعلم نجحت هتتعلم لكن في كل الاحوال هتتخلص من الخوف والجبن وهتتحول لانسان شجاع النجاح لا يكون نهائيا ابدا والفشل لا يكون نهائيا أبدا الشجاعة هي المهمة نجحت فشلت المهم في كلتا الحالتين أن تتحلى بالشجاعة دعم نفسك بالكلمات الإيجابية والمحفزات يعني أنا أكلم نفسي كلام إيجابي ده على فكرة بيثقل الشجاعة زي ما اتكلمنا من شوية قلنا أبو دجانة وحمزة أبو دجانة عصابة حمراء ويلفها ويتحرك هو بيشجع نفسه على فكرة حمزة بن عبد المطلب بيشجع نفسه فأنت شجع نفسك بالكلمات الإيجابية بإشارة بحركة أيا كان الأمر لكن لابد أن توفر لنفسك كلمات إيجابية ومحفزات ده على فكرة بيساعد الإنسان جدا جدا جدا زي ما قلنا كل المعارك كان ليها شعار قامت قامت كذا كل معركة كان ليها شعار عشان يحفز المسلمين كان كل جيش ليه راية عشان يعتبر ان الراية دي عنصر من عناصر التشجيع يجب ألا تسقط الراية تظل الراية مرفوعة فده عنصر تحفيز وتشجيع للآخرين فلا بد أن تدعم نفسك بالكلمات الإيجابية والمحفزات أيا كان نوعها نقطة مهمة ده في المواقف بقى يبقى ده في حاجة في المواقف بنقولها في المواقف في حاجة هنقولها عامة يبقى في المواقف هنحدد ما نخشاه أو ما نتمنى فعله هنثق في قدراتنا على ذلك هنحتفظ بمخاوفنا لنفسنا مش هنكلم حد فيها هنواجه ما نخشاه ونفعل ما نتمناه في شوية خوف جوه وماله هعملها وانا خايف هلاقي نفسي شويه بالشويه شويه نسبه الخوف بتقل بتقل بتقل حتى تزول نهائيا لا تخف من الفشل دعم نفسك بالكلمات الايجابيه والمحفزات اقبل وافعل اقبل وافعل من المع... كلمات الجميله ليه واحد بيحكي حكايه عملها مع الاولاد الصغيرين فبيقولها هو في صوره كلمات متتاليه ورا بعضها كده قال تعالوا الى الحافه واقف على حافه كده فبينده الأولاد بيقول لهم تعالوا إلى الحافة قالوا نحن خائفون قال تعالوا قالوا نحن خائفون قال تعالوا قالوا نحن خائفون ثم أتوا وهم خائفون هم جم هم خايفين لما وصلوا للحافة فجاءوا فرفعهم فطاروا خلاص بقى ما هو الخوف راح مجرد ما الخوف راح انتهت بتبص تلاقي ان نفسك بتعمل حاجات انت لم تكن تتوقع من نفسك ان تفعلها فأقبل وتحرك وستجد أنك إن شاء الله هتكون أقوى وأكثر شجاعة حاجتين بقى ملهمش في الم... بشكل عام أولا تعود على اتخاذ قراراتك بنفسك في ناس بيفضل طول عمره عايز يرمي مسؤولية اتخاذ القرار على غيره طب انتوا رأيكم ايه طب اعمل ايه لا اسأل اه واستشير واستخر وكل حاجة لكن في النهاية قرارك انت المسؤول عنه لما هتتعود على اتخاذ قراراتك بنفسك هتتحلى بالشجاعة ده جزء مهم جدا نقطة أخيرة افعل شيئا جديدا ومختلفا جرب حاجة جديدة ما عملتهاش قبل كده حاجة نفسك تعملها وما عملتهاش حاجة من زمان بتفكر فيها ومتردد حاجة من زمان تبدأ فيها افعل شيئا جديدا ومختلفا كل ما هتتحرك خطوة في شيء جديد ومختلف كل ما هتجد نفسك أصبحت أكثر شجاعة وجرأة الشجاعة هي كل شيء الشجاعة هي أصل كل شيء الشجاعة هي الطريق إلى كل شيء كن شجاعا لتحيا كن شجاعا لتنجح كن شجاعا لتثق كن شجاعا لتبدع كن شجاعا كن شجاعا كن شجاعا هو ده اللي احنا بنعمل من الحلقتين الحلقة هذه الحلقة الحلقة الماضية ده اللي احنا عايزين نوصل له أن نتحلى بالشجاعة أن نتحلى بالشجاعة يا ريت يا جماعة نبدأ نفعل هذا الكلام يا ريت نقدر نبدأ ننزله إلى أرض الواقع بالفعل يا ريت نتحلى بالفعل بالشجاعة ويا ريت تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك مواقف الشجاعة اللي انتوا بتعملوها او اللي بتعملوها حديثا حتى نحفز بعضنا البعض صفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء ابعتوا لنا تجاربكم مع الشجاعة مواقفكم اللي بتنفذوها مع الشجاعة عشان نستفيد ونفيد بعض ان شاء الله معانا اتصال الحاجة سناء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك أدعو أهلا بيك أدعو الله عز وجل أن تكون السلطة الخضراء تسمن وتغني من جوع ويكون فيها مزيد من الفائده والقرب لله عز وجل وتكون في ميزان حسناتك يا استاذ اشرف اللهم امين ربنا يكرمك انا هقول حاجه عن الشجاعه بس عايزه اقول حته صغيره قبلها هقول موقف عن الشجاعه وانت تقيمه لي ماشي اتفضلي عايزه اقول الاول اللهم اجعلنا ممن لا يخافون فيك لومة لائم واجعلنا ممن كتب الله في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول ومن الشجاعة أن نقول الحق للحق بأدب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن عايزة أقول حاجة وتقول لي هي شجاعة ولا مش شجاعة أنا كتبتها لناس معترضين على القضاء والقدر ممكن أقولها؟
اتفضلي
عايزة أقول بفضل الله اسألوا من أعطاني هو الذي هداني وبإذنه نجاني وبكرمه اصطفاني وبقرآنه نحن قسمنا بينهم معيشتهم فلم النكران أأنتم أعلم أم الرحمن كنت بفضله متدبرة عاملة شاكرة في الكتمان سبحان الذي أظهرني وعلان وسبحان من سماني وابتلان فكنت بفضله خير الفرسان وعدلاه في قرآنه لا نفرق في الإيمان ودائما وأبدا أعيش في ظل حتى كان ما أنا فيه الآن حاولت وحاولت وحاولت لكن كيف بالعصيان للرحمن والجمادات حقا أعقل من الإنسان كيف يا إنسان حملتها كنت الظلوم الجهول الحيران أقسم بالجبار لو علم الإنسان ثقلها لفر هاربا للرحمن ومسك الختام الحمد للملك منزل القرآن فقيرة إلى الرحمن وبفضله قوية البيان والبنيان وفي النهاية تبارك الرحمن وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك ربنا يكرمك الحقيقه برضو في نقطه مهمه جدا في ال- في الشجاعه يمكن جت من مكالمه الحاجه سناء هي شجاعه الرضا يعني احيانا يا جماعه يعني الرضا ده الرضا ما بعملش حاجه لا الرضا في حد ذاته شجاعه شجاعه التسليم يعني ربنا يقدر شيء شجاعه ان انا اسلم لهذا الامر او ارضى بهذا الامر من الشجاعه ان تسلم مما ليس منه بد يعني حاجه خلاص لا ليها تغيير ولا ليها تبديل من الشجاعه دايما كنا نقول عدل ما يمكن تعديله من الشجاعه انك انت تعدل الشيء اللي يمكنك تعديله دي شجاعه واقبل ما لا يم... أو- او اترك ما لا يمكن تعديله يعني عندك موقف معين سيء انت موجود فيه عدله من الشجاعه ان تعدله طب مش قادر اعدله اتركه خلاص اسيب هذا الامر نهائيا وانتهى الامر طب مش قادر اتركه يبقى اقبله عدل ما يمكن تعديله واترك ما لا يمكن تعديله واقبل ما لا يمكن تركه ولا تعديله فالرضا شجاعة وأجمل الشجاعة وأجمل الشجاعة اللي احنا ممكن نتحلى بيها هي إيثار إيثار رضا الله عن رضا الخلق يعني ده دايما يا جماعة احنا دايما الناس تتحط في موازنة ما بين أمور الدنيا وأمور الآخرة طب أفضل إيه من الشجاعة أن أفضل أمور الآخرة طب أحط حط في في موازنة ما بين رضا الله ورضا المخلوقين من الشجاعة أن أنا أقدم رضا الله فمن الشجاعة يا جماعة أن احنا نتحلى بالشجاعة في اتخاذ القرارات ما بين الموازنات الموجودة قدامنا اختر دائما ما هو أبقى اختر دائما ما هو أفضل وثق في عطاءات الله لك معانا مجموعة كلمات عن الشجاعة هنحاول نقولها من باب يعني التشجيع مرة أخرى على الشجاعة ونركز مع بعض فيها ضع في اعتبارك دائما أن الشخص الذي بداخلك أعظم وأقوى بكثير مما تتخيل الأمر ده مهم جدا وحقيقي يا جماعة احنا أحيانا نقص الشجاعة ونقص الثقة هم يمكن قريبين قوي من بعض نقص الشجاعة ونقص الثقة بيخلينا متخيلين ان الشخص اللي جوانا ده ضعيف أو مش قوي أو ما يقدرش الحقيقة هو أقوى ضع في اعتبارك دائما أن الشخص الذي بداخلك أعظم وأقوى بكثير مما تتخيل كما أنه قادر على أن يجتاز الصعاب التي تقابلها في حياتك صدقني هو قادر على اجتياز الصعاب التي تقابلها في حياتك معانا اتصال سعود السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك
مساك الله بالخير يا أخي الحبيب ربنا يكرمك يا أخي
بارك الله فيك يا أخي الحبيب حبيت آه، آه، صراحة من المعجبين ببرنامج ببرنامجك الك- الطيب المبارك كن شجاعا ربنا يكرمك يا أخي
صراحة أنا متزوج
نعم حضرتك ممكن توطي صوت التلفزيون شوية بعد إذنك
صراحة أنا متزوج وحبيت آه، أن أكون شجاعا فأتزوج المرأة الثانية فكيف الطريقة بارك الله فيك
إيه ده بقى في إيه يا عم إيه، طيب نسمع محمد لحد ما أرتب في دماغي كلام أقوله يعني محمد السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور أشرف ازيك يا محمد اخبارك ايه؟
الشجاعة دول يا دكتور أشرف دول بيخربوا البيوت احنا عندنا حالة هنا خاربين البيوت بسبب الزوجة الثانية دي ربنا يا رب يعافينا يعافيك منها يا دكتور أشرف أنا عندي بس سؤال عايز أوجهه لحضرتك اتفضل ما تقطعوش عليا أنا هتكلم عادي يا جماعة والله مش هنغلط في حد يا جماعة عايز أتكلم بس على موضوع سير العملية الانتخابية بعد إذنك في محافظة بني سويف يا دكتور انا عندي في المدرسه اللي انا انتخبت فيها هنا يعني كان السير العمليه الانتخابيه يعني تمام مفيش اي مشاكل وكان في كثافه عاليه جدا وبقول للقضاه بس يعني اللي هم في امبابه يتقوا الله شويه مش عايزين يشتغلوا خلاص لو سمحت يا دكتور محتاج بس اعرف حضرتك بترد امتى على الموبايل بتاع حضرتك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يكرمك طيب يعني الحقيقة أنا متزوج وحبيت أكون شجاعا فتزوج امرأة ثانية يعني الحقيقة أنت مصعبها عليا أوي يعني لو قلت لك أه خليك شجاع و... وتزوج تاني أنا اللي مش هدخل بيتي النهاردة لو قلت لك ما تتجوزش في ناس عايزة يعني الحقيقة أنا أرد عليك أقول لك إيه بس يعني, يعني أنا الحقيقة محتار في الرد على هذا السؤال لكن الحقيقة في هذا الأمر أنا مش هتكلم على ال... على الإطار الشرعي الإطار الشرعي طبعا ده أمر يعني شيوخنا وفقهائنا يتكلموا فيه في في هذا الأمر معروف الحكم الشرعي في هذا الأمر جائز يعني ما ما حدش يقدر يجادل في الحكم الشرعي في هذا الامر لكن الحقيقه انا دائما ارى ان ان واحنا بنتحرك في حياتنا و- و- والرجل له بيت آه، وله زوجه وله اولاد آه، ال- التكليف الاول التكليف الاول انا بقولش حكم شرعي انا بتكلم بجانب ومش ه- ومش هلغي الحكم الشرعي انا ما حدش يقدر يقف قدام الحكم الشرعي لكن طالما لك بيت واسره واولاد فالتكليف الاول انت هتسال انت مش هتسال تزوجت تاني ولا لا يعني انت مش هتسال امام الله اذا كنت اتجوزت زوجه تانية ولا ما اتجوزتش زوجه تانية ده مش هتسال عليه امام الله لكن هتسال عن حق زوجتك اللي موجوده معاك وحق اولادك اللي موجودين معاك هل اديت حق الزوجه دي واديت حق الاولاد ولا لا فاذا كان سمه تقصير في هذا الجانب فالتكليف الاول هو تقديم هذا الحق وتاديه هذا الواجب ده هذا امر انك ستسال عنه امام الله هذه الاولى اما بقى بعد كده تتجوز تانية ولا تالتة ولا رابعة ولا ما تتجوزش ده امر اتركه لك بقى يعني ده امر متروك لك خد انت القرار فيه لكن اللي انا انصح بيه نفسي وكل زوج لديك زوجة اولا احمد الله ان ربنا ييسر ليك ال- الزواج لديك زوجة احمد الله على ذلك لديك زوجة لك لها حقوق عليك فاديها لديك اولاد ادي حق الاولاد واحسن تربيتهم لانك مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هتسال بين يدي الله على هذه الرعيه ادي هذا الحق ده اللي انا استطيع أن انصح بيه اما بقى اتخاذ قرارك في الزواج الثاني او عدم اتخاذ قرارك في الزواج الثاني فممكن تتصل بيا على التليفون او تبعت لي على الفيس نتكلم مع بعض في الموضوع ده بس مش مش بالشكل ده يعني وربنا يكرمك ويصل لك الخير ايا كان يعني إيه ده السؤال اللي كان عندنا نرجع لكلماتنا عن الشجاعه كما ان الماس الجمله دي مهمه قوي كما ان الماس لا يلمع بدون احتكاك كذلك الانسان لا يتعلم بدون تجارب مش ممكن ابدا انك انت اصل في واحد عايز ايه يا جماعه يفضل دايما بيسموها في المنطقه الرماديه يا لا عايز يجازف خايف من رد فعل الناس خايف من الفشل خايف خايف خايف ففضل في المنطقه الرماديه ما بيتحركش كده عامل كانه قطعه ماس لكنها ملهاش لمعان لانها خلاص هو ركن نفسه لا لازم بد من التجارب كما ان الماس لا يلمع بدون احتكاك كذلك الانسان لا يتعلم بدون تجارب كما ان الماس لا يلمع بدون احتكاك كذلك الانسان لا يتعلم بدون تجارب وده امر مهم جدا لابد من تجارب تجربه ناجحه وتجربه فاشله تجربه نوصل فيها ل 50% وتجربه 100% بس المهم بعد ما نخرج من هذه التجارب ان نتعلم سواء كانت فاشله او ناجحه بالمناسبه عشان بس ما بقاش اهملت التليفون بالنسبه لل... للهاتف يا جماعه للاسف يا جماعه انا حاليا ما بردش على الهاتف لان انا الحقيقه لما يعني لما كنت بقول ان انا برد في بعض الاحيان ده انا ما بقدرش ارد والناس بتزعل الحقيقه يعني الوقت لا يسمح بالرد على الهاتف فانا ما بردش على الهاتف خالص إيه، لكن زي ما بنقول دايما انا برد على كل الرسائل اللي بتجي لي على الفيس سواء على صفحه سلطه خضراء او على رسائل صفحه سلطه خضراء او على رسائل صفحتي الشخصيه اشرف شاهين انا برد باستمرار وبد... على كل رس... كل الرسائل ان شاء الله ما بسيبش منها حاجه فاللي محتاج حاجه يبعت لي لان الحقيقه دائما احيانا بتيجي اتصالات بيكون عندي اجتماع مهم بيكون عندي ندوه بيكون عندي اي ارتباط بصور بعمل اي حاجه فالحقيقه بيصعب عليا جدا في زحمه الالتزامات ان انا ارد على التليفون باستمرار فان شاء الله اللي محتاج حاجه يبعت لي على الفيس وان شاء الله كل الرسائل اللي بتيجي على الفيس انا برد عليها وبعتذر لاي حد بيتصل وانا ما بردش عليه فعلا انا كنت اتمنى لو اقدر ارد ال 24 ساعه لكن هو بالفعل بيبقى رغما عني فسامحوني وان شاء الله ابعتوا لي على الفيس وارد عليكم باذن الله. طيب خدوا الجمله الجايه دي حلوه قوي. يمكنك ان تكتسب قوه وشجاعه وثقه، ازاي بقى؟ عايزين نكتسب اهو، يمكنك ان تكتسب قوه وشجاعه وثقه من كل تجربه لا تجعل فيها الخوف يبدو على وجهك هل معنى ان الخوف ما يبدوش على وجهي ان انا مش خايف لا خايف بس محتفظ بالخوف جوايا ما خليتوش يظهر على وشي ما خليتوش يظهر يبان للناس يمكنك ان تكتسب قوه وشجاعه وثقه من من كل تجربه لا تجعل فيها الخوف يبدو على وجهك لابد ان تفعل الشيء الذي تظن انك لن تستطيع فعله شوفوا الجمال حتى الشيء اللي انت بيتهيأ لك بينك وبين نفسك انك مش هتستطيع فعله جرب تفعله كده هتلاقي نفسك بتقدر يمكنك ان تكتسب قوة وشجاعة وثقة من كل تجربة لا تجعل فيها الخوف يبدو على وجهك لابد ان تفعل الشيء الذي تظن انك لن تستطيع فعله لن يكون هناك شيء يخيفك يا حلوة دي امتى امتى مش هيكون قدامي شيء يخيفني امتى يحصل ده امتى لن يكون هناك شيء يخيفك إذا رفضت أن تكون خائفا لو أنت رفضت وبرضه الرفض مش معناه ان مفيش خوف الرفض اللي مقصود هنا الا تستسلم لهذا الخوف الا تعلن هذا الخوف لو انت ما عملتش ده لن يكون هناك شيء يخيفك اذا رفضت ان تكون خائفا المشكله ما هي الا فرصه سانحه لتبذل قصارى جهدك المشكله ما هي الا فرصه سانحه لتبذل قصارى جهدك لان احيانا في ناس بيضعفوا قدام المشكلات لا لو بصينا للمشكلة من المنظور ده الأمر هيختلف خالص المشكلة مش شيء سيء ومفيش حياة لحد هتخلو من مشكلات لكن لو تعاملنا مع المشكلة بالمنظور ده أفكر يعني أقدح بقى تفكيري أفكر قوي بشدة أنا أعمل إيه وأقول إيه, إيه أتحرك بسرعة أنا مزنوق في الوقت قبل الامتحانات فدي مشكلة طب حلها إيه إن أنا أبذل أقصى جهدي بقى أنا هبذل أق- مش هستسلم ومش هركن إيه عندي مشروع المفروض أقدمه خلال فترة قصيرة يبقى أنا أبذل أقصى جهد عندي عمل في إيدي لازم أخلصه عندي عندي عندي أيا كان المشكلة ليست فرصة للهروب وليست فرصة للسكون وليست فرصة للغضب وليست فرصة لليأس والإحباط وليست وليست وليست لكن المشكلة حقيقة الأمر في المشكلة المشكلة ما هي إلا فرصة سانحة لتبذل قصارى جهدك يبقى تقعد قدام مشكلة أنا هعمل إيه مش ليه وحصل وما حصلش لا لا لا مشكلة يعني فعل كلما سقطت بشدة أكبر ارتددت إلى مسافة أعلى مش معنى كده ان احنا نسقط لا لكن لكن هيحصل سقوط في بعض الاحيان هيحصل سقوط والسقوط لناس كتير بيفوقهم لكن فكل ما كل ما سقطت بشده دايما شوف كده لو حد بيتنطط على حاجه سفنج كل ما نزل بشده كل ما طلع مسافه اعلى لفوق فكلما سقطت بشده كل ارتددت الى مسافه اعلى شريطه الا تقبل بالاسفل انت ما تقبلش انك سقطت فانا عايز افضل تحت لا طول ما انت عايز تطلع فوق هتلاقي الامور بتطلع كمان لمسافه اكبر لن تصل إلى ما تريد حتى تبذل أقصى ما تستطيع مش هتوصل أبدا للي أنت عايزه من غير ما تبذل أقصى ما تستطيع وحين تبذل أقصى ما تستطيع لن تصل فقط إلى ما تريد بل ستجد أنك أفضل مما كنت تعتقد يعني أنت عايز توصل لحاجة عاي- بتريد حاجة ونفسك توصل لها مش ممكن توصل للحاجة دي حتى تبذل أقصى ما تستطيع وحين تبذل أقصى ما تستطيع لن تصل فقط إلى ما تريد إنما ستجد نفسك أفضل مما كنت تعتقد جملة أخرى إنك لن تستطيع النجاح ما لم تقدم على بعض المخاطرات المحسوبة الأمر ده م- معنى مهم جدا جدا عايز تحقق لازم يبقى شوية مخاطرة هكتب موضوع جديد وأقدمه هطلب نشر حاجة جديدة هقول كلمة جديدة هواجه موقف أنا بح- بخايف منه هقابل موقف رخم في حياتي وماله مفيش نجاح من غير مخاطرة بس المخاطرة إيه؟ محسوبة ومش معنى أن المخاطرة تبقى محسوبة أنها تتحول لجبن لكن أبقى عارف أنا رايح فين وجاي منين إنك لن تستطيع النجاح ما لم تقدم على بعض المخاطرات المحسوبة فبدون المخاطر لن تحصل على أي نتيجة إيجابية لو الحياة خالية ما فيش مش هخاطر بحاجة أنا ما لا مش هتحصل نتيجة إيجابية وطبيعي أنك كلما أقدمت على مخاطرات أكثر في سعيك لتحقيق أحلامك تعرضت لإخفاقات أكبر طبيعي أن في بعض الأحيان أنت عملت 20 مغامرة أكيد اللي هيعمل مثلا مغامرة واحدة لو فشل هيفشل فيها واحدة بقى يبقى رصيده من الفشل واحد لكن اللي هيعمل 20 ممكن يفشل في اثنين أو ثلاثة فصحيح نسب الفشل اللي هو تعرض لها أكبر لكن في نفس الوقت التاني ما حققش أي نجاح هو حقق 17 نجاح هو حقق 17 نجاح هو ده الفرق الفرق مش ده فشل كم مرة الفرق أنا نجحت كم مرة إنك لن تستطيع النجاح ما لم تقدم على بعض المخاطرات المحسوبة فبدون المخاطر لن تحصل على أي نتيجة إيجابية وطبيعي أنك كلما أقدمت على مخاطرات أكثر في سعيك لتحقيق أحلامك تعرضت لإخفاقات أكبر لكن في نفس الوقت حققت نجاحات أكبر لن تفوز في لعبة لم تشارك فيها من الأساس يعني أنا قاعد على جنب وما عنديش الشجاعة أن أنا أعمل أي حاجة جديدة هفوز إزاي أنا عايز أتعلم لغة نفسي أوي وأجيب ثلاث أربع لغات بس قاعد في بيتنا ما بروحش إيه- إزاي يعني هتجدهم إزاي لن تفوز في لعبة لم تشارك فيها من الأساس إذا كنت تخشى من تلقي اللكمات فابقى خارج الحلبة يعني خارج خايف تتضرب هتلعب ملاكمه وانت خايف الحياه هي صراع فلا بد انك انت ت- عايز تدخل في قلب الحياه وتحقق نجاحات لازم تبقى عارف انك الحياه هتقدم لك بعض اللكمات اخر حاجه احذر فخ ملاذ المعلوم الامن يعني ايه يا جماعه في ناس عايز يفضل طول عمره في حته اللي هو يعرفها واللي هي امنه ما فيهاش مخاطرات ما فيهاش مشاكل ده اعتبروه فخ احذر فخ ملاذ المعلوم الامن لا تستسلم لما تراه معلوما او امنا لكن غير وجدد واقتحم غير وجدد واقتحم فالجنون كما يراه اينشتاين اينشتاين عرف الجنون تعريف جميل قوي هو فعل نفس الاشياء مع توقع نتائج مختلفة يعني واحد ما بيعملش أي حاجة جديدة هو نفس الملل ونفس الروتين ونفس الريتم ونفس الحركة بس عمال يشتكي أنا حياتي ما بتتغيرش ليه أنا بحقق ما هو لازم ده الجنون بقى إنك تعمل نفس الحاجة وتستنى نتائج مختلفة هذا هو الجنون فلن تحقق شيئا جديدا ما لم تفعل شيئا جديدا كن شجاعا لتنجح كن شجاعا لتكون فاضلا كن شجاعا لتكون اجتماعيا كن شجاعا لتكون واثقا كن شجاعا لتكون مبدعا حتى كن شجاعا لتكون طائعا طاعة ربنا تحتاج إلى شجاعة شجاعة نحن نجعل رضا الله قبل رضا البشر شجاعة نحن نقدم الأعمال اللي نتقرب بها إلى الله قبل البشر شجاعة لما يتعارض عمل دنيوي مع عمل أخروي أقدم العمل الأخروي شجاعة أن الناس تقول اللي هي عايزاه عليا وأنا مطيع أنا عندي شجاعة أن أكون مطيعا وفرحان بطاعتي وأتقبل ما يقال كن شجاعا لتحيا كن شجاعا لتحيا كن شجاعا لتحيا هو ده الشعار اللي احنا بنرفعه النهارده نتمنى ان احنا نتحلى جميعا بالشجاعه ونتخلص من اي ضعف او وهن موجود داخل قلوبنا ونفعل كل ما يجب علينا فعله وكل ما نسعد بفعله حلقتنا النهارده انتهت ان شاء الله هنلتقي في نفس الموعد السبت القادم في السادسة والنصف بإذن الله أتمنى أن ألقاكم وأن نكون جميعا حينها أكثر شجاعة أكثر جرأة أكثر قوة بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي في الله كن عونا لمن بالحب